للعقول وضياء حق لا يزول أطفالنا من حقهم أن يعرفوا قصص الرسول قصص الرسول هي إرث خير الأنبياء من بالهدى المعصوم جاء هي إرث خير الأنبياء من بالهدى المعصوم جاء نكسو بها أطفالنا حلل السماحة والبهاء فليقتدوا برسولهم وليسلكوا سبل السماء سبل السماء قصص الرسول قصص الرسول
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بحبايبي الحلوين ومرحبا بكم مرة أخرى مع قصص الرسول للأطفال صلى الله عليه وآله وسلم قصة النهاردة هتعرفنا يعني إيه قيمة الأب والأم ويعني إيه بر الوالدين ويعني إيه إن ربنا سبحانه وتعالى جعل ثلاث أشياء مقرونة بثلاث أشياء مش هيقبل واحدة من غير التانية قال سيدنا عبد الله بن عباس اللي هو حبر الأمة وترجمان القرآن ثلاثة أشياء مقرونة بثلاثة لا يقبل الله واحدة بغير أختها ثلاث حاجات ربنا قرنها ببعضها ما يقبلش دي إلا لما دي تتعمل قال جل وعلا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فمن أطاع الله ولم يطع الرسول فلن يقبل وقال جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فمن آتى الزكاة ولم يقم الصلاة فلم يقبل وقال جل وعلا أن اشكر لي ولوالديك فمن شكر لله ولم يشكر لوالديه فلن يقبل ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا لا فريضة ولا نافلة أول واحد في الثلاثة حبايبي العاق الوالدي فالعاق ممكن يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويعمل كل الخيرات ولكنه لو عاق الوالدين ربنا مش هيقبل منه أي عبادة ما دام هو عاق لوالديه فقصة النهاردة حبايبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيت أمنا عائشة وهي أحب نسائه إلى قلبي رضي الله عنها وعن كل أمهات المؤمنين وعن كل الصحابة فجالس في بيت أمنا عائشة الكلام ده كان الصباح كده بعد صلاة الفجر فراح النبي بيحكي لها بيقول لها أنت عارفة أنا شفت الليلة دي إيه يا عائشة يعني شاف في منامه فقالت له شفت إيه يا رسول الله قال لها شفت نفسي إن أنا دخلت الجنة فشفت في الجنة حد أو سمعت في الجنة صوت حد صوته جميل قوي قوي وبيقرأ القرآن في الجنة قالت له واحد بيقرأ القرآن في الجنة قال لها نعم وده واحد من أصحابي يعني من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها فقلت يا جبريل كان جبريل معاه في المنام فقلت له يا جبريل من هذا الذي يقرأ القرآن في الجنة فقال له جبريل هذا حارثة ابن النعمان حارثة ابن النعمان يا حبايبي كان من أبر الناس بأمي ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أول ما جبريل قال له هذا حارثة ابن النعمان قال كذلك البر كذلك البر فعلا هي دي نتيجة البر إن سيدنا حارثة بن النعمان كان ليه مواقف في البر عجيبة وكثير من الصحابة بل كل الصحابة الحمد لله كانوا بارين بآبائهم وأمهاتهم بس كانوا بيختلفوا في درجاتهم يعني لذلك يعني مثلا لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول أشد الناس حياء عثمان بن عفان هل معنى ذلك ان بقيه الصحابه ما عندهمش حياء بالعكس كلهم قمه في الحياء لكن اعلى واحد وصل لدرجه في الحياء ما حدش وصل لها كان عثمان بن عفان ولذلك النبي وصفه قال ايه الا استحيي من رجل تستحيي منه ملائكه الرحمن سبحانه وتعالى اللي هو سيدنا عثمان بن عفان الشاهد ان النبي عليه الصلاه والسلام سمع صوت حارثه ابن النعمان بيقرا القران في الجنه كان ده ليه كان ثمره من ثمرات بره بامه كان حارثة بن نعمان بيعمل ايه يا حبايبي تعالوا نشوف شوف حارثة بن نعمان كان بيعمل ايه بيقول حارثة بن نعمان بيقول والله منذ أن أسلمت ما أكلت أمي لقمة بيديها ايه معنى الكلام ده حبايبي بيقول من يوم ما أسلمت كان الميعاد اللي أمي بتاكل فيه أكون موجود أنا اللي أعمل لها الأكل وأنا اللي أمسك الأكل بإيديا وأكلها لا يمكن أخلي أمي تتعب وتشيل اللقمة وتاكلها تخيلوا حبايبي شوفوا البر لدرجة إيه بلاش ده كله خد بقى المثل العجيب جدا اللي هو كان بيعمله أو ال أو ال ال ال ال يعني ال الحكاية اللي فعلا بجد يعني ما حدش يتخيلها إن لما كانت أم حارثة تيجي تنام بالليل فحارثة يقول لها انتظري يا أمي فيروح عند السرير بتاعها فيمسح السرير بايديه لحسن يكون في حصوايه على السرير فامه تنام فالحصوايه تضايقها في جسمها فيقوم ماسح السرير كله بايديه فما يلاقيش حاجه يقول ربما تكون ايديا مش مش ناعمه فمش واخد بالي ان في حصى ولا ما فيش لا انا امسح الحدي... السرير كله بخدي عشان لو كان في اذى يوصل لخدي ما يوصلش لامي فكان يمرر خده على السرير كله لحد ما يطمن ان السرير ما علوش اي حاجه يقول لها نامي يا امي وده ما كانش الحقيقه يا حبايبي تصرف فردي من حارثه ابن النعمان بل كان في كتير من الصحابه وكتير من التابعين كان عندهم درجه من البر بابائهم وامهاتهم فوق ما يخطر على قلب بشر. يمكن ندي امثله عجيبه جدا، كان سيدنا عبد الله بن عمر آه، رضي الله عنه وعن ابيه وعن الصحابه اجمعين في يوم من الايام واقف عند الكعبه. فشاف الناس عماله بتطوف حوالين الكعبه، فبدا يتامل فشاف منظر عجيب جدا. شاف منظر شاب كده شايل امه على كتافه وبيطوف بها حوالين الكعبه السبع اشواط والعرق عمال ينزل من على جبينه ووجهه فالشاب دوت شاف عبد الله بن عمر فنادى عليه قال له يا عبد الله بن عمر قال نعم قال أتراني قد وفيتها حقها دي أمي وأنا شايلها على كتافي وجاي بها من بلدي لحد هنا شايلها على كتافي لأن هي مشلولة وأنا بطوف بيها حوالين الكعبة يا ترى وفيت حقها قال له لا والله ولا بزفرة من زفرات الولادة ولا بآها طلعت منها كده وهي بتولدك ولكنك أحسنت والله يثيبك يعني يأجرك والله يثيبك على القليل كثيرا الله أكبر سيدنا عمر بن الخطاب في يوم من الأيام جاله واحد فقال له يا أمير المؤمنين إن أمي قد بلغت من الكبر عتية كبرت أوي في السن وأنها لا تستطيع قضاء حاجتها إلا وأنا أحملها على كتفي فهل وفيتها حقها؟ إيه معنى كلام الراجل ده حبايبي؟ معنى كلامه كان أيام زمان يا حبايبي ما فيش حمامات في البيوت كان البيوت عبارة عن بيوت صغيرة والحمامات في مكان بعيد جدا فأمه ست كبيرة ما تقدرش تمشي فكانت بتعوز تقضي حاجتها مرة أو مرتين أو أحيانا ثلاثة والمكان بعيد وما تقدرش تمشي فكان ابنها يشيلها على كتافه ويوصلها في مكان بعيد جدا ويحطها على الأرض ويسيبها ويبعد عنها لحد ما تقضي حاجتها أول ما تقضي حاجتها تنادي عليه فيروح يشيلها ويرجعها البيت كان بيعمل كده كم مرة حبايبي مرتين أو ثلاثة في اليوم يشيلها 2 كيلو رايح و2 كيلو جاي مسافة بعيدة جدا وفي صحراء وممكن يكون الدنيا برد أو مطر أو شمس ومع ذلك بيعمل كل ده لله فعمر بن الخطاب قال له قال له أحسنت إليها ولكنها كانت تفعل معك هذا وأنت صغير وهي تتمنى حياتك وأنت تفعل مع هذا وهي كبيرة وأنت تتمنى موتها يعني بيقول له هي كانت بتعمل معاك كده وانت صغير برضه وكانت بتشيلك وتاخد حاجتك وتنظف لك وتعمل لك كل حاجه وهي تتمنى ان انت تعيش 100 سنه وانت دلوقتي من جواك بتقول يا رب بقى ترتاح بقى ويعني كانك عايز تقول يا رب انا اللي ارتاح خدتوا بالكم قد ايه كان البر في قلوبهم حاجه عجيبه جدا في يوم من الايام واحد اسمه محمد ابن المنكدر كان من التابعين محمد ابن المنكدر كان لما تخش امه كان يفضل باصص في الارض يستحي ان هو ينظر لامه ولما تتكلم معاها كان يكلمها بصوت هادي جدا ما يرفعش صوته فوق صوتها في يوم من الايام هي بتنادي عليه بتقول لي يا محمد فقال لها نعم هو ما قالش حاجه غلط هو بيرد عليها فحس ان صوته اترفع فوق صوتها فراح اشترى عبدين واعتقهم لوجه الله خوفا من ان ربنا يعاقبه ان صوته ارتفع على صوت امه تخيلوا حبيبي في يوم من الايام محمد بن المنكدر راح لامه وحط خده على رجليها وقال لها والله ما هشيل خدي الا يا اما تسامحيني لو كنت قصرت في حقك او تحط رجلك التانية على خدي علشان ربنا يسامحني قالت له يا ابني انت عمرك ما قصرت في حقي ابدا قد ايه كان عندهم بر لا يخطر على قلب بشر خدوا بالكم وفي يوم من الايام عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل كان جايب آه، حليب عشان يشرب امه وابوه فراح البيت لقاهم نايمين لقاهم نايمين فضل واقف بالحليب زي ما حصل مع الراجل اللي كان في اصحاب الغار راح واقف بالحليب جنب امه وابوه من بعد العشاء لحد قرب الفجر لحد اما صحيوا هما الاثنين مرضيش لا يشرب ولا يشرب ولاده الا لما امه وابوه يشربوا من اللبن دوت قبل اي حد تاني قد ايه كانوا بيحبوا ابائهم وامهاتهم وقد ايه كانوا بيحترموهم وده درس لينا يا حبايبي ان احنا دايما كده ن- نحاول ان احنا يكون عندنا رحمه ورقه وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر عندك في بيتك انت احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا لا تتصوروا قد ايه الاباء والامهات تعبوا فيكم وانتوا صغيرين وقد ايه سهروا الليالي وقد ايه شافوا مشقه كبيره علشان يربوكم وعشان يحافظوا عليكم فلما يكبروا هم وينحني ضهرهم ويتعبوا ويبقوا خلاص مش قادرين لا يتكلموا ولا يتحركوا انتوا بقى جه عليكم الوقت ان انتوا ترحموهم وترعوهم وان انتوا تحاولوا تعملوا معاهم كل الخير وانا هقول لكم مساله شخصيه بحب دايما احكيها انا كنت دايما اقبل ايد امي ورجلها هي وابويا اقبل ايديهم ورجليهم وعمري ما اتاخرت عنهم في حاجه عمري ما بخلت عنهم باي شيء واي خير حصل لي في دنيتي او في ديني او في اخرتي كان ببركه ربنا اولا ثم ببركه رضا امي وابويا اللي كان اخر كلام ليهم بيقولوه قبل لا اله الا الله هي ان امي كانت بتدعي لي وابويا كان بيدعي لي خدوا بالكم يا حبايبي كل ما تكرموا ابائكم وامهاتكم ربنا هيكرمكم اما لو اسانا للام والاب صدقوني كما تدين تدان وكما تزرع تحصد والجزاء من جنس العمل اللي هتعمله مع الام والاب هتلاقيه من اولادك وبناتك ربنا يبارك فيكم يا حبايبي ويجعلكم بارين بابائكم وامهاتكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم احبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
فيها الهداية للعقول وضياء حق لا يزول أطفالنا من حقهم أن يعرفوا قصص الرسول قصص الرسول هي إرث خير الأنبياء من بالهدى المعصوم جاء هي إرث خير الأنبياء من بالهدى المعصوم جاء نكسو بها أطفالنا حلل السماحة والبهاء فليقتدوا برسولهم وليسلكوا سبل السماء سبل السماء قصص الرسول قصص الرسول